بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين تحل علينا نعمته وبركته من الان والى الابد امين اكرر قراءه هذا الجزء الذي نقراه في رساله معلمنا بولس الرسول الاولى الى اهل تسالونيكي في الاصحاح الخامس ثم نسألكم أيها الإخوة أن تعرفوا الذين يتعبون بينكم ويدبرونكم في الرب وينذرونكم وأن تعتبروهم كثيرا جدا في المحبة من أجل عملهم سالموا بعضكم بعضا نطلب إليكم أيها الإخوة أنذروا الذين بلا ترتيب شجعوا صغار النفوس اسندوا الضعفاء تأنوا على الجميع انظروا أن لا يجازي احدا احدا عن شر بشر بل كل حين اتبعوا الخير بعضكم لبعض وللجميع افرحوا كل حين صلوا بلا انقطاع واشكروا في كل شيء لان هذه هي مشيئه الله في المسيح يسوع من جهتكم لا تطفئوا الروح لا تحتقروا النبوات امتحنوا كل شيء تمسكوا بالحسن امتنعوا عن كل شبه شر وإله السلام نفسه يقدسكم بالتمام ولتحفظ روحكم ونفسكم وجسدكم كاملة بلا لوم عند مجيء ربنا يسوع المسيح أمين هو الذي يدعوكم الذي سيفعل أيضا أيها الإخوة صلوا لأجلنا سلموا على الإخوة جميعا بقبلة مقدسة أناشدكم بالرب أن تقرأ هذه الرسالة على جميع الإخوة القديسين نعمة ربنا يسوع المسيح معكم أمين لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن إلى الأبد آمين كل سنة وحضراتكم طيبين بمناسبة صوم العذراء الصوم اللي ابتدى يوم الاثنين والصوم اللي بيعتبر آخر الأصوام السنة الكنسية والصوم اللي بنطوب فيه أمنا العذراء مريم في فضائلها الكثيرة باعتبارها كنز الفضائل ورغم ان احنا كل سنة بنصوم ونقيم النهضات ونتعلم تأملات كثيرة في حياتها وفي شخصها المبارك لكن ما بينتهيش الأمر باعتبار أنها بالحقيقة كنز للفضائل وباعتبار انها نموذج قدامنا والعذراء مريم رغم ان كلامها في الكتاب المقدس قليل جدا ومحدود للغايه ويمكن اكبر فقره هي قالتها فقره التسبحه تعظم نفسي الرب وتبتهج روحي بالله مخلصي لكن عباراتها الاخرى قليله ومقتضبه جدا وامنا العذراء مريم في بداية معرفتنا بيها بظهور الملاك قال لها كده سلام لك أيتها الممتلئة نعمة الرب معك وكتير ناس تتأمل في كلمة الممتلئة نعمة وبالصدفة في الجزء اللي احنا بنتأمل فيه في كل أسبوع في هذا الجزء اللي قلنا بيرسم فضائل الانسان المسيحي في الحياه اليوميه او فضائل السلوك المسيحي وسميتها واياكم انها مجموعه من اللآلئ تزين حياه الانسان واللؤلؤ دايما ثمنه فيه يحتفظ بقيمته الثمينه والنهاردة نتأمل ويا بعض في اللؤلؤة رقم تسعة اللي هي صلوا بلا انقطاع وهي جاية منطبقة تماما على أمنا العذراء مريم الممتلئة نعمة أو التي صارت ممتلئة بالنعمة بحسب الكتاب المقدس وبحسب حياة الصلاة الغير منقطعة الاسبوع اللي فات اتأملنا في لؤلؤة افرحوا كل حين وقلنا في ارتباط شديد في الزمن بين الفرح والصلاة والشكر ودي آية بتأكد على كده افرحوا كل حين صلوا بلا انقطاع اشكروا في كل شيء والتلاتة لهم ارتباط وثيق وارتباط زمني يعني ما اعرفش افرح يعني لا تتصور انك في يوم هتفرح من غير ما يبقى في صلاة ولا تتخيل ان في يوم هيبقى فيه صلاة او ساعة فيها صلاة ما فيهاش شكر وهكذا ففي ارتباط وثيق جدا ما بين الثلاثة دول عشان كده عايز تأملنا النهاردة يكون في هذه الصلاة الصلاة التي كتب عنها معلمنا بولس الرسول وتعلمها طبعا من البشاير صلوا بلا انقطاع أو ما نسميه في الحياة الكنسية الصلاة الدائمة في حياتنا وفي كل العبادات تبدو الصلاة عمل رئيسي والصلاة نعمة منحها الله للإنسان قال له هدي لك نعمة إنك لك الحق إنك تكلمني وتكلمني في كل وقت وحديثك معي ليس ليس مرتبطا بظروف ولا بمكان ولا بأوقات ولا بأي شيء يمكنك أن تتحدث معي في أي وقت وانت ايها الانسان لما تتامل في هذه النعمه ان الله اعطاني هذه الامكانيه وهذا الحق انني استطيع ان احادثه في كل وقت ويسمعني ايه نعمه اكبر من كده عشان كده هي نعمه الصلاه بصفه عامه والصلاه ايضا هي اللقاء المفتوح مع الله على الدوام واحد من القديسين بيحاول يفصص او يحاول يشرح يعني ايه واحد يقف يصلي فبيشرحها بالطريقه التاليه بيقول اول مرحله في الصلاه هي الصلاه بالجسد والتي تتركب من القواعد والقراءة قواعد يعني قواعد الصلاة لها نظام يعني والقراءة والوقوف بخشوع وعمل المطنيات لها نظام صلوات المزامير لها نظام صلوات القداس لها نظام صلوات العشية لها نظام في نظام بنسميه طقس في الكنيسة دي أول حاجة وبنستخدم فيها الجسد بنرفع إيدينا بنقعد بندي مطنيات أو سجدات للأرض بنقف وهكذا المرحلة الثانية تكون فيها الصلاة على قدر كبير من الانتباه الداخلي المرحلة الأولانية الجسد هو اللي بيشترك فيها لكن كتير عقل الإنسان يشت يبعد وتشتيت الفكر من مشكلات الصلاة ذهن الإنسان المشتت كتير يجي واحد يقول لك أنا بعد ما أصلي حاجة أنسى هو أنا صليتها ولا ما صليتهاش مزمور مثلا مزامير أو فقرة من الإنجيل المرحلة الثانية يبقى فيها نوع من التركيز فيها قدر كبير من الانتباه الداخلي حيث الذهن ذهن الإنسان يركز في كلمات الصلاة في الكلمة يعني تبقى الكلمة طالعة منك وانت واعيها تماما ما في واحد بيصلي كده على طول اهو كلامه خلاص او زي ما بيقول المثل العربي كما لقوم عاد وانتهت الحكايه وفي واحد بيبتدي يمسك الكلمات يركز في الكلمات يستوعب الكلمات حتى في بعض تدريب الصلاه بعض الاباء يرشدوا انك المزمور كنت تصليه مرتين يمكن المره الاولانيه فلتت منك شويه كلمات ما ركزتش فيهم المرة التانية تساعدك في كده المرحلة التالتة بقى بيسموها الآباء ودي طبعا فيها كتابات كتيرة قوي بيسموها صلاة القلب مش الذهن ولا اللسان لا صلاة القلب وقلب الإنسان ده موضوع كبير جدا في الحياة الروحية بل أحيان يكون القلب هو تعبير عن الكيان الإنساني كله في صلاة القلب هي الصلاة التي تتحد فيها أفكار الذهن الافكار اللي في ذهنك مع مشاعر قلبك ويشعر الانسان ساعتها في صلاه القلب انه تواجد في الحضره الالهيه انه كانه مش موجود في حوالين الناس او حواليه الناس طبعا دي مراحل حلوه لكن انا عايز اتكلم وياكم عن ما نسميه في الحياه الروحيه الصلاه الدائمه باعتبار هذه اللؤلؤه تتكلم عن الصلاه التي بلا انقطاع واحد من القديسين بيقول عباره جميله قوي ان داومت كل حين على طعام الحياه الذي للاسم القدوس اسم ربنا يسوع المسيح بغير فتور فهو حلو في فمك وفي حلقك يعني احنا محور الصلاه كلها بيرتكز في كلمه او اسم يسوع الاسم ده يوم تستمر وياك هذه الحياه يوصل الى حلاوه في فمك عشان الواحد لما ياكل حاجه حلوه يشعر بطعمها طعمها السكر اللي فيها ياكل حاجه مالحه يشعر بالملح اللي فيها في هذه الصلاه اللي هي الصلاه الدائمه او الصلاه التي يتكرر فيها اسم ربنا يسوع المسيح زي ما بنقول في الابصاليات ما الابصاليات عباره عن تكرار حتى بنقول كده اسمك حلو ومبارك في افواه قديسيك في ابصاليه السبت اسمك حلو ومبارك ونقول كمان أعطى فرحا لنفوسنا تذكار اسمك القدوس يعني مجرد أفتكر اسمك بيديني فرح وده نفس الفكرة بتاعة ارتباط الفرح بالصلاة بالشكر إن داومت كل حين على طعام الحياة الذي للاسم القدوس اسم ربنا يسوع المسيح بغير فتور فهو حلو في فمك وفي حلقك وبترديدك اياه تتقدس نفسك وبذلك يمكن ان تقتني الحياه تعالوا ندخل في مجال هذه الصلاه التي يسميها الاباء انها مثل التنفس زي تنفس الانسان باستمرار الصلاه الدائمه الصلاه الدائمه هي عباره عن جمله تتكون من كلمات معدوده الانسان بيقدر يحفظها وهذه الكلمات مثل السهم ولان السهم دايما يبقى له مقدمه السهم فهذا السهم هو اسم المسيح عشان كده بيسموها الصلاه السهميه ولان كلماتها قليله بيسموها الصلاه القصيره ولأن الإنسان ممكن يكررها فبيسموها الصلاة الدائمة وأحيانا يختصروا ده كله ويسموها صلاة يسوع زي ما انتم عارفين قبل ما اتكلم فيها باستفاضه قليلا ان كنيستنا غنيه بالصلاه غنيه جدا بالصلاه بالصلوات يمكن اغنى حاجه فيها الصلاه و الصلوات فيها متنوعة فمثلا كلمة كيريا ليسون تعتبر صلاة كلمة يا رب ارحم كلمة واحدة بمثابة صلاة وفي فقرة زي المزامير بنصليها في الأجبية أو فقرات من الكتاب المقدس أو قطع الأجبية هي صلوات أو صلوات طويلة زي مثلا العشية والقداسات أو تسابيح طويلة أو مدايح طويلة أو إبصاليات أو مدايح من العذراء اللي بنسميها السيئوتوكيات السيئوتوكيات بتاعت الأيام كل دي صلوات منغمة ملحنة بالموسيقى عشان ترتفع مشاعر الإنسان الكلمة تصدر من العقل والفم ووجود موسيقى او نغم او كلام موزون ده ارقى ما يمكن ان يقدمه الانسان لله لو سألتك سؤال هو ايه ممكن تقدمه لربنا ايه اكتر حاجة تقدمها اقول له يا رب اقدم لك انك انت اعطيتني موهبة النطق وما اعطيتهاش للكائنات الاخرى فاعطتني هذه الموهبة واعطيتني آلة موسيقية طبيعية اسمها الحنجرة واعطتني الوتر الصوتي الاحبال الصوتية والاحبال الصوتية في جسم الانسان من ارق الاعضاء الاعضاء الجسدية رقيقة للغاية لكن هي اللي بتطلع الصوت واعطتني ده يا رب كله بس لما اجي هقدمه لك مش هقدمه لك كلام بس اصل انا بحبك قوي هقدمه لك كلام وكلام بالموسيقى او بالوزن عشان يبقى النغمه والكلمه هي ارقى ما يمكن ان اقدمه لك هي اغلى حاجه عندي ما عنديش حاجه غير كده ومن هنا تلاقي في الكنيسه التسبيح والصلوات وبالقبطي وبعض الكلمات باليوناني وصلوات بالعربي كتيرة كل ده تلاقي فيه زخم فيه فيض من الصلوات هي دي الحياة كلها لكن من الأمور الجميلة في التاريخ أن الآباء الذين عاشوا الحياة المسيحية عايز أقول كلمة بس أرجو أنها تتفهم صح ابتكروا الصلاة القصيرة أو الصلاة السهمية وده يعتبر ابتكار رائع وله قصص كثيرة لكن من القرن الرابع ابتدى التقليد ده يبقى موجود في حياة الناس على مستوى براري مصر هنا وعلى مستوى براري أخرى وابتدى يمتد حتى فيما بعد للرهبنة الموجودة في كنايس تانية بعيدة زي الرهبنة الروسية مثلا وبعض الدول الأخرى في سفر التثنية يقول لنا كده هذه الكلمات في تثنية ستة لتكن هذه الكلمات التي أنا أوصيك بها اليوم على قلبك وقصها على اولادك وتكلم بها حين تجلس في بيتك وحين تمشي في الطريق وحين تنام وحين تقوم واربطها علامه على يدك هقولها تاني عشان نقدر نستوعب معاني هذه الكلمات ده في سفر التثنية عشان نعرف ان ده تقليد قديم جدا في العهد القديم لتكن هذه الكلمات التي انا اوصيك بها طبعا كلمه الوصيه في العهد القديم يعني لتكن التي انا اوصيك بها اليوم على قلبك تكون موجوده في قلبك على طول ما تسيبش وقصها على اولادك يعني طول ما انت قاعد بتصلي وبتقول كلمه الكلمه المقدسه تقصها على اولادك قصها يعني تحكيها لاولادك اخبر باسمك اخوتي زي ما بيقول داود النبي وتكلم بها حين تجلس في بيتك احيانا لما نقعد في البيت نتكلم كلام بعيد خالص عن الانجيل وعن الصلاه وعن الحياه الروحيه خالص عشان كده بتوجد متاعب كثيره وحين تمشي في الطريق طب يا رب همشي همشي وايه هقول الكلام ازاي فلازم في تقليد لصلاه قصيره في داخل قلب الانسان يقدر يصليها وهو ماشي طبعا وهو ماشي وهو طالع سلالم وهو بيركب اسانسير في اي وقت وحين تنام لما الانسان يبتدي يجي يدخل للنوم كده بيبقى في كده اربع خمس ست سبع عشر دقايق لغايه ما النوم يجيله طب السبع ثمان دقايق دول هيعمل فيهم ايه؟ مفيش حاجه لكن ممكن يصلي الصلاة القصيرة وحين تقوم ونضيف عليها حين تقلق في وسط الليل لما تقلق في وسط الليل لأي سبب بتغير وضعك في النوم أو أي شيء ممكن أنك أنت هذه الصلاة تكون تنبض في داخلك واربطها علامة على يدك أحيانا بنلاقي بعض الشباب يربطوا كده حاجة زي الأنسيال على أيديهم يكون معمولة من أي خامة جلد أو بلاستيك أو حاجة عليها آية جميلة كده اهي واربطها على يدك عشان تبقى قدامك على طول ما تنساهاش الفكرة, الفكرة ايه فكرة الصلاة القصيرة ايه فكرة الصلاة القصيرة فكرة لطيفة قوي اسمها فضيلة ترك القلب عند الله هقولها تاني في فضيلة بنعيشها أقول له يا رب أنا قلبي ده عايزه دايما عندك دايما مشغول بيك طب أعمل إيه العلاج هو الصلاة القصيرة اترك قلبك عند الله خلي قلبك دايما عند ربنا ده هو اللي عملك ده هو اللي خلقك ده هو اللي أعطاك الحياة ده هو اللي فداك ده هو اللي مدبر لك امورك ده هو اللي اعطاك هذه الحياه حتى هذه الساعه اترك قلبك عند الله وحيث يكون كنزك ها هناك يكون قلبك طب قلبك فين قلبك مشغول فين حاطط قلبك فين السؤال ده اساله لنفسك واسال امنا العذراء يا امنا العذراء حط قلبك فين اظن الاجابه كلكم عارفينها حط قلبها فين يعني ما فيش غير مكان واحد حط قلبها عند مسحها اترك قلبك لله خلي قلبك عند ربنا باستمرار مش حاجه تانية والله يستحق هذا لانه هو الذي اوجدك هو اللي اعطاك هذا القلب وقالها لك بصورة وصية جميلة يا ابني اعطيني قلبك ده انت مش هتسيبه ده هو طالبه ده هو طالب هذا القلب من هنا جت الصلاة القصيرة اللي بنصليها وبنقول فيها يا ربي يسوع المسيح ابن الله ارحمني انا الخاطي يا ربي يسوع المسيح ابن الله ارحمني أنا الخاطي وهي على جزئين أولا هذه صلاة يمكن أن ترددها في كل وقت نمرة اتنين هذه صلاة تلقائية يعني مش عايزة مجهود منك عشان انك تحفظها زي الصلوات الطويلة او المدايح الطويلة انت ممكن تصليها مجرد تتعلمها تقولها وهذه الصلاة يمكن أن تستخدمها وأنت تصنع أي عمل آخر يعني وأنت واقفة في المطبخ ممكن جدا أنك تستخدمي هذه الصلاة قلبك يكون شغال بكده وإيديكي شغالة في العمل اللي بتعمليه وعندنا في الأديرة بنعمل الشغلانة دي كتير أبونا وهو واقف بي بيحضر أكل أو بيحضر أي حاجة يقدمها للناس اللي بتزور الدير حتى بعض المشروبات الصغيرة دهيت هيعمل ايه هيصلي ازاي فدي احد وسائل الصلاة الدائمة يا رب يسوع المسيح ابن الله ارحمني انا الخاطي هذه الصلاة تضمن ان يداك منشغلتان في العمل اي عمل بتعمله لكن في نفس الوقت عقلك وقلبك مشغول بربنا خالص ومن هنا نفهم المسيح لما قال لنا صلوا كل حين طب صلي يا رب كل حين ازاي ما انا عندي شغل وعندي دراسة وعندي مسؤوليات في الحياة وفي البيت وفي المجتمع يقول طول ما حياتك حاضرة امام الله هذه تعتبر صلاة ولا يقطع صلواتك إلا خطاياك يا واحد بيذاكر المذاكرة دي عمل إيجابي لحياة الإنسان وحياة الإنسانية كلها ده يعتبر بمثابة صلاة بتؤدي عملك بأمانة في المسؤولية المحطوطة قدامك علاقتك بأطراف أسرتك علاقة مظبوطة كويسة وبتمارسها بأمانة في كل مسؤولياتك قلبك مرفوع محطوط عند ربنا في آية بتعجبني في الكتاب يقول كده إن أكلتم أو شربتم أو فعلتم شيء افعلوا كل شيء لمجد الله إن أكلتم الأكل ده فعل كل يوم والشرب ده بتاع كل يوم إن أكلتم أو شربتم أو فعلتم شيء افعلوا كل شيء لمجد الله تصور بقى لما تحول كل أفعالك وتمزجها بروح الصلاة الدائمة لكن في حاجة مهمة جدا لازم تعرفها كمان في هذه الصلاة إن عدو الخير لا يمل من محاربة الإنسان يديله أفكار وحشة ويديله أفكار تشتت ذهنه ويديله حروب آه سواء خفيفة أو ثقيلة الوسيلة الوحيدة لطرد حروب الفكر الشديدة التي يحاربنا بها عدو الخير ابليس هي الصلاه السهميه ومن هنا سميت الصلاه السهميه لانها كالسهم كان واحد ماسك السهم كده وبيحارب العدو قديس يوحنا الدرجي يقول عباره جميله اهزموا واجلدوا اعداءكم باسم الرب يسوع لأنه ليس هناك أقوى منه لا في السماء ولا على الأرض اهزموا واجلدوا أعداءكم باسم الرب يسوع لأنه ليس هناك أقوى منه لا في السماء وعلى الأرض ولا على الأرض وفي التاريخ الرهباني وجدت قصة مشهورة قوي اسمها قصة سائح روسي على دروب الرب وده من الكتب الروحية المشهورة قوي سائح روسي على دروب الرب طبعا عقلكم ما يروحش سائح يعني جاي يتفسح يعني لا كلمة سائح هنا الدرجة العليا في السياحة الروحية أو في الحياة الرهبانية المسيحيه سائح روسي هو شخص قرا في الكتاب المقدس العبارة بتاعت صلوا كل حين ما بقاش عارف ازاي اصلي كل حين اعمل ايه فهذا الانسان البسيط اخذ على عاتقه يلف على الاباء في البراري في روسيا وبراري واديره روسيا كتيره قوي وابتدى يسألهم السؤال الواحد ده هو يعني ايه أصلي كل حين يعني ايه أصلي كل حين بعد ما عمل جولات طويلة خالص بحثا عن قراءة أو تطبيق لهذه الوصية وصل لغاية أن الصلاة الدائمة غير المنقطعة هي مناداة الاسم الحسن دائما وابتدى يتعلم انه يقول هذه الصلاة مرات ومرات ومرات وصلت لغاية 3000 مرة في اليوم يقعد يعده والصلاة ده هي نوع من التركيز صح ممكن نستخدمها في أنشطة حياتنا الأخرى وإحنا بنمارسها زي ما قلت لك راكب وسيلة مواصلات طالع سلم حاجة زي كده لكن في نفس الوقت ممكن تفرد لها وقت من وقتك وتصلي في هذه الصلاة السهمية ولو قدمتها زي ما فيها احنا في ايام اسوان دلوقتي مصحوبة بالمطنيات بتبقى تأثيرها قوي بترشم نفسك بالصليب يا رب يسوع المسيح ابن الله وانت واقف ثم تسجد الى الارض وارحمني انا الخاطي وكأنك في كل مرة كأنك بتعترف أمام الله وتقول له خطيتي جابتني لغاية الأرض لكن ارحمني أنا الخاطي وقيامة المسيح وفدائه أقامتك مرة أخرى وممكن تصليها وانت قاعد الظروف الصحية ما مش هتكلم فيها كل واحد بحسب ما يراه مناسبا لكن هذه الصلاة الدائمة تحتاج منك تدريب طبعا بمشورة أب اعترافك تقدر تصلي هذه الصلوات وتقدر شوية بشوية تزيد وياك وتقدر تبقى مركز وانت بتقولها وطبعا لأنها مش عايزة إضاءة عشان قراية مش عايزة نور علشان هتقرا انت حافظها فممكن تصليها في ضوء خافت أو على ضوء شمعة وتصلي هذه الصلاة وانت تحاول انك تكون مركز في الأول طبعا الأمور مش هتلاقيها مواتية وياك لكن استمرارك في هذه الصلاة سيملأ قلبك فرحا وابتدي جرب وأمنا العذراء لما بنقول لها أو الملاك بيوصفها بأنها الممتلئة نعمة يعني هي النعمة دي جت منها جت عندها منين غير أنها كانت إنسانة تجاهد في الصلاة في الصلاة الروحية ميزة هذه الصلاة أيضا إنها مش عايزة منك تعليم ولا عايزة منك تمسك كتاب ولا أي شيء خالص أحيانا الناس يمسكوا السبحة يعلموا عليها العدد بتاعها اعمل أي وسيلة تلاقيها مناسبة يقول لنا بعض الآباء ليس هناك فضيلة من الفضائل تشبه فضيلة مداومة الصلاة والتضرع باسم ربنا يسوع المسيح في كل وقت ويكمل الاباء وهم بيشرحها يقول لك اما بال اما في العزله بالشفتين يعني وانت لوحدك شفايفك بتتكلم يا رب يسوع المسيح ارحمني يا خاطر قولها بصوت انت تسمعه ولو في وسط ناس قلبك هو اللي بيصليها انا نائمه وقلبي مستيقظ قلبك كانه نبضات القلب او حركات التنفس كأنها ماشية مع المقطعين بتوع الصلاة يا رب يسوع المسيح ابن الله ارحمني أنا الخاطي وبتكرار هذه الصلاة ستجد في داخلك فرحا فرح طبعا انتوا عارفين الامور الروحيه مش زي الامور الميكانيكيه اتك على زرار اللمبه تنور لا مش كده خالص الحياة الروحية عايزة استمرارية ستجد نفسك تمتلئ فرحا الحاجة التانية ستجد نفسك حاجات من اللي كنت بتهتم بيها قعدت بتسيبها معلش من اهتمامك يعني واحد مربوط بالتلفزيون واحد مربوط بالنت واحد مربوط بعادة الأصدقاء ويا أصدقائه باستمرار يخرج هتلاقي الحاجات دي تقل شوية بشوية بس استمر وداوم فنمرة واحد تمتلئ فرحا نمرة اتنين رباطات هذا العالم تلاقيها تخف مفيش حاجة تبقى ضغط عليك نمرة ثلاثة ده هيديك مزيد من وسائط النعمة انك تمارسها ستجد الصوم حلو ستجد تقدمك للأسرار حلو سر الاعتراف والتناول سر التناول سر الاعتراف والتوبة وسر التناول هتلاقي الأمور دهيت أنت بقيت مشتاق ليها فستوجد فيك الحنين والشوق للحياة الروحية دول ثلاث فوائد أساسية للحياة لهذه الصلاة الدائمة ستمتلئ فرحا فعلا تشعر جواك كده كأنك متهلل ونمرة اتنين تقل وتخف رباطات اللي بتشغلك حس كده ان العالم ده فيه امور هايفه كتيره ملهاش لازمه اهي شغلك وبس ونمره ثلاثه تزداد شوقا للممارسات الروحيه الاخرى صلوا كل حين وزي ما قلت لك هذه فضيله فضيله ترك القلب عند الله اترك قلبك عند مسيحك واسأل نفسك كل يوم هنا أعطيت مسيحي النهاردة قلبي قد إيه ولا قلبي مشغول بكل حاجة إلا المسيح وزي ما بأكد في هذه اللآلئ أن الفرح والصلاة والشكر ارتباطهم ببعض ارتباط وثيق جدا وإن ابتديت بأي واحدة فيهم قلنا الفرح الأسبوع اللي فات والصلاة المرة دي ربنا يعطينا نتأمل في المرة الجاية عن الشكر التلاتة ارتباطهم ببعض ابدأ بواحدة وستجد الأخريات هذه الليالي الأخرى عندك لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد آمين